السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين له الحمد الحسن والثناء الجميل وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد من أكثر من خمسين ألف سنة قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة قدر الله سبحانه وتعالى لنا ولكم هذه الجلسة فتخيل أن الله سبحانه وتعالى قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة قدر لك وكتب لك أن تحضر أسأل الله أن يمن علي وعليكم بالسكينة ويرزقنا تعظيم بيته فمن خمسين ألف سنة وربنا سبحانه وتعالى مقدر عليك وكاتب لك إنك هتقعد وتسمع قرآن في مثل هذه الليلة وتكون نرجو أن تكون من أهل أجر القنطار مقنطرين وأن تسمع وأنت واقف بين يديه الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين أليس هذا إله يحب تخيل أنك هتزور ناس بعد شهر ولما رحت تزورهم فوجئت أن هم عاملين لك سفرة وليمة يقول لك والله بنعدها من شهر قاعدين نظبط العصاير والسلطات والأكل كل ده عشان انت جاي عشان تتبسط الناس دي تحبها ولا ما تحبهاش وتقدرها ولا ما تقدرهاش ويكون ليهم جميل في عنق ولا لا الرب جل وعلا المحسن عشان وأنت في أواخر ليالي رمضان تقول قد أحسن بي أو والله أحسن بك جئت على قدر يا موسى كأن موسى القدر ده كان سفينة يأتي بموسى الله كتب ليك المحسن جل جلاله كتب ليك قبل ما يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة إنك هتقعد في مجلس زي ده وهتسمع كلام عنه وتسمع كلامه جل جلاله أليس هذا إله يحب؟ بلى هذا إله يحب فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا وعليكم بشكر هذه النعم اليوم في موقف كده حصل هذا الموقف ربما يكون هو السبب اللي خلى الواحد يتكلم في اللي هيتكلم فيه إن شاء الله في حد كان جاي المسجد وساب مصاحف حوالي أربع مصاحف خمس مصاحف وأنا ما أعرفش فهم يعني جالي الكيس ده وقالوا لي إن في فلانة بعت الكيس ده وتقول إيه هي سايبه الكيس ده فانا عاوز اعرف ان ده للمسجد ولا لايه بالظبط عشان في الاخر خالص ان ده يتصدق به في موضعه فسمعت جواب هذا الجواب ينبغي ان كل واحد منا ان يحطه كده قدامه ويعيش كده ويشوف هو فين من المعاني دي فقالت لي والله انا ما اعرف انا ما اعرفش يعني انا ما اعرفش نيتي هو كل الموضوع ان انا لما دخلت المسجد وكنت جايه انا لما بروح ازور حد لازم اخد هديه فانا كنت مستحيا ان انا ادخل بيت الله وليس معي شيء الله اكبر تخيل في مواقف كده يمكن مثلا سبع ثمان مواقف في حياه الانسان بيدن مستحضرهم اظن ان هذا موقف سيظل معي ان شاء الله ان استحضر ان الله الكريم الغني سبحانه وتعالى الذي يغار يرى في قلبك أنك تستحي أن تدخل بيته فارغا وأن يكون ده عندك الشعور ده شعور أنك تدخل البيت ويكون معك حاجة تقول لا أنا أستحي أن أدخل هذا البيت وليس معي ما أقدمه العجيب بقى فبيقولوا ان هم لما هيحاولوا يجيبوا ايه قالوا ايه قالت ما لقيتش أفضل من حاجة أجيبها إلا كلامه فقلت سبحان الله هذه فتاة ظاهرا ربما أنت يعني تظن أنها لا علاقة لها بالإيه؟ بالصلاة وهذه الأمور لكن سبحان الله هناك القلوب بقى يوم إن شاء الله يوم تبلى السرائر كل واحد هيطلع اللي جوه فتعلمت منها من الكلام ده يعني إن الإنسان بعد كده دايما يسأل نفسه ويسأل الله سبحانه وتعالى أن مثل هذه الأوقات ومثل هذه البيوت وفي مثل هذه الأحداث أن يدعو الله أن يدخل مدخل صدق وأن يخرج مخرج صدق فأنت بقى الناس دي دخلت بنية أنت حاول تخرج بنية أنك حاول تخرج اختم بخير فده مهم جدا عشان كده اللي نفسه تسوله وهو قاعد يشوش ويتكلم وخلاص الليلة خلصت ورمضان والكلام ده كله لا اختم بخير شاب النهاردة الشيخ محمد بيقول لي عنده 12 سنة جاي مخصوص يسأل الشيخ هو انت هتصلي الوتر النهاردة وتدعي قال له اه قال له ادعي ان رمضان يبقى 30 يوم انا اسأل الله ان يبارك فيه فالمعاني دي هي دي اللي انت المفترض تخرج بيها ليه حصل ما في الصدور يوم تبلى السرائر هي دي اللي هيحصل فيها النهاردة انت بتسمع القرآن وهو يغادرك ظاهرا سبحان الله تستحضر انك عارف اما تبقى واخد واحد ومسفره وهو مسافر خلاص فانت رايح توصله هقول لك بقى الناس بتتعامل ازاي مع اللي مسافر وشوف انت هتكون واحد منهم وهتكون من اي واحد من هؤلاء في واحد انت بتحبه جه زارك وقعد معاك شوية وبعدين جه مسافر فانت سلمت عليه وقلت له ايه الى الوداع وسبته يمشي ده ناس بتعمل كده في ناس استأذنت وسابته ومشيت اصلا عرفت ان هو ماشي بكرة فقالت له ايه طب انا بقى ايه مشغول كده شوية وسابته الصنف التاني اللي هو سلم عليه وما اتحركش معاه في صنف قال لا انا مش قادر انا لازم ادني معاك اوصلك لغايه المطار وقاعد كل شويه يبص كده للسواق في المرايه يقول له يا عم بالراحه يا عم خلينا نستمتع بالكلام الجميل ده ما هو بيمال يحكي وكلامه جميل سيبه بالراحه وكل عما يعدي 100 يروح يقول له ايه اهدى هدي استعجل على ايه ولسان حاله يتمنى ان لو الطائره اجلت ويدخل المطار ويسلم عليه ويسيبه وفي واحد بقى لا ده خد تليفونه وده انه يتابع معاه في واحد لا قال له انا حبيتك وهسافر معاك المكان اللي انت رايحه وهظل معاك ولن افارقك بقى انا بعد ما قعدت معاك وشفت الجمال ده وشفت الحب ده اتركك لا والله هو في ناس كده بقى هيتعاملوا مع القرآن كده في ناس هيتعاملوا مع القرآن ولازم تبقى أنت مدرك كل النعيم أو معظم النعيم اللي أنت فيه حاليا أسأل الله أن يتم نعمته عليكم معظم هذا النعيم سببه أنك تستمع لكتاب الله سبحانه وتعالى هذا القرآن فالقرآن اعتبره زي المثل اللي أنا حكيته لك ده انت هتكون من اي صنف اللي سبت ومشيت ولا اللي اديتك معاه لغايه ما بدا يتحرك ولا قلت لا ده انا هوصلك ولا قلت لا انا لازم اعرف اكمل معاك ازاي انا عاوز اكمل معاك عاوز يبقى ليا صحبه في الاستماع صحبه في القراءه صحبة في العيش مع هذه المعاني مستحيل أنا أسيب ليه العمق ده وأروح لا كان في واحد يعني بيتكلم عشان تعرف الناس عما بتصل لدرجة معينة من الاستمتاع والحب لما يسمعون بيروحوا فين كان بيقول لو سمعت أذناك حسن خطابنا لخلعت ثياب العجب عنك وجئتنا انت لو تأملت وسمعت بودنك حسن خطابنا لو سمعته خلعت ثياب العجب عنك وجئتنا اللي مخلي ناس كتير إلى الآن ما خدتش قرار هو ده ان في قدر من الحجب اللي هو في قدر ان هو معجب بنفسه ان هو مستغني لو شاهدت عيناك الذي رأوه من حسننا الناس اللي شافوه يعني لما وليت وجهك لغيرنا ولو ذقت من طعم المحبة ذرة عذرت الذي أضحى قتيلا لأجلنا لو قلبك حبنا هتعذر اللي مات لأجلنا دول حق يا جماعة وفي حد يحب الجمال ده ويسيبه شوفوا الحبيب الأول والأعلى صلى الله عليه وسلم اللي كان بيتعلل ان يدنه محافظ يبعت لعبد الله بن مسعود يجيبه من بيته ليه عاوز منه ايه عاوز حاجة دنيوية لا يقول له ايه اقرأ علي هو المحب كده يقول له زدني يا عم طول فبيقول له اقرأ علي فقال له يا رسول الله أقرأ عليك وعليك نزل قال أحب العلاقة حب قال له أصل أنا مش مش يقول له إيه لا عادي أصل أنا عادي ممكن يعني بستمتع يعني عاوز أسمع أشوفك لا أصل أنا عندي حاجة هي دي الدافع للموضوع ده أحب أن أسمعه من غيري والله وبالله وتالله أنا قلت الكلام ده قبل كده بس الكلام ده مهم وأنا عندي يقين فيه لو يوم القيامة الخمسين ألف سنة كان فقط انك تبقى واقف وبتستمع للقرآن في اجواء قريبة من رمضان ان شاء الله يخفف الله عنك هذا اليوم يخفف الله عنك بهذا الاستماع فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول ان الموضوع ده موضوع ايه حب انا بحب كده والعلماء يقولون لعل هذا الحديث كان اوقات فطور الوحي ان الوحي ايه فتر عن النبي أو كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعجل جبريل عشان كده في يوم من الأيام قال له إيه ما لك لا تزورنا أكثر مما تزورنا أنت ليه ما تجيش كتير ولذلك العلماء في سورة الضحى لما فتر الوحي يعني الوحي ما نزلش على النبي صلى الله عليه وسلم فترة ثم عاد فقال له الله سبحانه وتعالى ما ودعك ربك وما قال وبيذكروا بالليل إذا سجى الليلة الأولى اللي كان فيها السكينة والسكون فاكر الليلة دي ما ودعناك المهم الصورة دي العلماء يقولون لماذا حصل فتور للوحي يعني تأخر الوحي فترة قالوا في بداية نزول الوحي كان ثقيلا على قلب النبي صلى الله عليه وسلم وكان يجد فيه ثقل فأراد الله سبحانه وتعالى أن يؤخر الوحي فترة ليه حتى يشتاق النبي فشوقه يغلب هذا التعب فلا يرى التعب فبعد كده يتلقاه تلقي الفرح ان يكون حابب فيتلقاه بعد ما كان بيتلقاه في قدر من الكلفة والتكليف بقى كلفا حبا صلى الله عليه وسلم ويبقى قاعد مع أحب الخلق ليه لكن يطلب طلب طلب أحب لها زاريني أتعبد لربي مش قادر أنا عاوز أقوم عاوز أقوم أصلي ليه؟ عشان النعيم اللي أنت قاعد عمال تسمعه ده المشاعر دي كانت مالية قلب النبي صلى الله عليه وسلم فبيقول كده صلى الله عليه وسلم بيقول لها زاريني أتعبد لربي وبيقول لمين؟ أحب الخلق إليه هو لما سئل مين أحب الناس ليك؟ قال عائشة رضي الله عنه ومع ذلك وهو قاعد لكن قلبه قاعد ينبض نبض الشوق يلا قوم يلا قوم استمع قوم رتل قوم خد غذاء الروح وارتحل هو هو صلى الله عليه وسلم المحب اللي كان يقول للصحابة خففوا في الصلاة لكن إذا خلى بحبيبه هو ووقف بين يديه ابن مسعود بيقول لنا صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم ان يصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم صلي بالبقرة والنساء وآل عمران بس كده لا ويكون ركوعه قريبا من قيامه هو المحب ما بيحسش أبدا برجله بينساها عشان كده تورمت قدماه وما جلس ليه لان اللي موقفاه روحه مش احيانا بتشوفوا كده في بالون بالونه كده مرتفع فوق وما بتنزلش ايه اللي رافعها الهيليوم اللي جواها ده صح انت برضو الهيليوم بتاعك الوحي عما بيرفعك خلاص انت اصلا بتكون خفيف انت فعلا مش حاسس لكن اللي لسه الوحي ما بيبقاش خلاص تمكن منه مش قادر وقاعد يفرك ومش م... هو الانسان عما بيحب لا يشعر بالتعب هو هو اللي ممكن تلاقيه واقف مع حد بيحبه في الجامعه ولا في اي حاجه ومش حاسس بالتعب ليه الحب رفعه في ناس كده بل يقولون ان الحسن رضي الله عنه لما ارتحل ظهر جده النبي صلى الله عليه وسلم هو ساجد الحسن جه فراح ايه واقف وقعد على ظهر النبي وهو ساجد فطول النبي صلى الله عليه وسلم حتى الصحابة شكوا انه مات أليس كان من الرحمة ولا يخالف الرحمة ولا الرفق ان النبي صلى الله عليه وسلم ينزله ولكن العلماء يقولون وجد ثغرة أن يطيل مع حبيبه فكأنه يقول حسنا ما فعلت يا حسن جميل أوي اللي انت عملته ده فيطيل صلى الله عليه وسلم يطول يشوف في مطر يطلع على طول ويكشف عن عاتقه صلى الله عليه وسلم ليه يقول حديث عهد بربي ده ده لسه مخلوق ده الوقت طازة فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لك جاي من حبيبي ويبقى ماشي وهو المهموم بهموم المسلمين ومعه أعباء الرسالة وتسع بيوت وفي يهود وفي منافقين ويبقى ماشي لكن في حاجة تخطفه ايه بقى المغناطيس اللي كان بيجيب قلبه ابو موسى الاشعري بيقرا قران فالنبي يبقى ماشي القلب بتاعه ايه خلاص يجذب تبقى ماشي كده مع واحد يقول لك استنى استنى سامع هو تقريبا الحصري بيقرا سوره النور تقول له فين الحصري تبدا انت تقعد خمس دقايق عشان تبدا تلقط وهو لاقط وماشي كنت سامعه الذي يسمع به ليه هو في ناس كده بيجيبها الوحي فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول له ايه لو رأيتني البارحة وانا استمع لك ايه بقى ايه يا رسول الله ما قالش النبي حذف الجواب ليه كأنه بيقول له انا كنت في حالة من الحب والشوق والعظمة والمهابة اه لو تعرف انا كنت فين وانا بسمعك امبارح أبو موسى الأشعري المنضبط الذي يفهم قال له لو أعلم لحضرته لك تحضيرا ده أنا لو عارف بقى ده أنا كنت عليت على قد ما أقدر ودي مهمة للأئمة دينية مه... كويسة إنك تحبر صوتك لتسمع الناس كلام ربهم تقول له يا رب أنت استعملتني اللي أنا أقول لهم يا رب أعني على تحبير صوتي لك لا لي بس ان هم يحبوا كلامك فشوف النبي صلى الله عليه وسلم ويقول اني اعرف رفقة الاشعريين اما اكون مسافر يكون معاهم النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة الاشعريين دول دول كانوا ناس من اليمن وكانوا بالليل يجوا النبي صلى الله عليه وسلم وهو ماشي يروحوا ايه كل واحد عامل خيمة ويقعدوا النبي ما يشوفش خيامهم ما يشوفش مثلا من خيمة ابو بكر وخيمة عمر ما شافش كل واحد بقى يعمل خيمته يقول إني لا أعرفهم من إيه بالحاجة اللي بتخطف قلبه إيه اللي خاطف قلبك وعرفتهم منين قال إيه بتلاوة الوحي ليلى بجيبهم دول بيخطفوني خطف صلى الله عليه وسلم فالحب ده مش من فراغ في يوم من الأيام اتأخر صلى الله عليه وسلم عليهم في المسجد في الصلاة صلاة الفجر حتى أنه دخل المسجد وكادت الشمس أن تطلع وخرج إليهم وهو مسرور صلى الله عليه وسلم عشان تعرف اللي بيعبد بالحب خلاص عمره ما يقف مش هيكتفي بالسلام ولا هيكتفي انه يوصله هيقول له الصحبة انتهى هو اللي يعرفك يسيبك هو بعد اللي انا دقته ده ينفع اسيبك لا خلاص فقال لهم ايه قال لهم اتاني ربي راى الله سبحانه وتعالى في المنام وساله الله مجموعه من الاسئله اتدري فيما يختصم الملا الاعلى حديث طويل بس الشاهد قال له الله سبحانه وتعالى سلني يا محمد ايه اللي انت عاوزه عشان تعرف الفرق بين واحد بيحب وواحد الحب برضه بيحب بس الحب قليل فيقول له ايه اللهم اني اسالك حبك يعني ده لو اتعرض عليك هذا الامر لو اتعرض عليك والنبي صلى الله عليه وسلم اتى لك في المنام وقال لك ليك دعوه مستجابه ادعي هتقول له ايه يقول لك ادعي وانا امن هتقول اللهم ارزقني حبك العلماء يقولوا ايه القلوب كالقدور القلوب دي زي القدر كده قاعد امال يغلي يغلي يغلي واللسان ده بيغرف من اللي بيغلي فهو بيغلي بالايه بالحب عشان كده عما كان يقوم يصلي بيقرأ كلام حبيبه قاعد يبص في الساعة يقول لولا الناس تتسحر هو ده شعوره فقاعد ايه يقاوم الشعور الاول شعور ان هو مش قادر يتخلص من الحب ده يوقفه اوقفه ازاي مش عارف اوقفه خلاص هو راكب عربية وما فيهاش فرامل ونازل مزلقان فمش عارف يوقف بس برضه شعور ان عاوز ياخد ايه بركة اللي ايه السحور فيبدأ بقى هو ده الشعور فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له ايه اللهم اني اسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربني إلى حبك إيه ده يقولوا التكرار ده تكرار الحب الحب الحب هو مشغول بكتب ده والذين أمنوا أشدوا حبا فما بالك بقى اللي علم المؤمنين الإيمان هيكون إيه سيدهم في الحب فالنبي صلى الله عليه وسلم بيدعي الدعاء العالي ده كله ليه هو عاوز حاجة دي حتى ما بيدعي أنه يرى وجه الله يقول إيه اللهم إني أسألك نظر إلى وجهك لا اللي بيحب ما يقولش يا رب ارزقني النظر إلى وجهك لا أسألك لذة النظر النبي صلى الله عليه وسلم لا ده واحد بيحب لذة النظر إلى وجهك بس ده ده هناك طب هنا مش هعرف أعيش إلا على الشوق طيب والشوق إلى لقائك دي الحاجة الوحيدة اللي تهديني ان اظل في الغربة دي عشان كده قال بل الرفيق الاعلى هو اختار هناك لا انا مش عاوز ادني هنا لان هو كان مشغول بالمعنى ده لو رجعنا وشوفنا ايه السر ايه الاكسجين اللي كان في الجسد ده الجسد الطاهر ده هتلاقيه هو الوحي هو ده اللي خلاه يحبه وشوف عمرك ما هتعرف تتعامل عمرك ما هتحب ربنا عموما طبيعة الناس ما بتحبش حد إلا إذا عرفته وتعاملت معه صح لازم تعرف ربنا لو عاوز تحبه لازم تعرفه وتعامله تعامله إزاي بحاجات كتير ربما إيه وشيل ليها في درس الفجر إن شاء الله لكن أجل المعاملة هو أنك يكون ليك صحبة مع كلامه كيف تحبه وأنت هاجر لكلامه أنت لا تستطيع أن تقرأ كلامه ولا تستطيع ولا تحافظ على قراءته يوميا ولا بتحفظه ولا بتفهمه ولا بتقرأ تفسيره ولا بتعمل تطبيقه في الآخر خلاص تقول أنا عاوز أحب ربنا هتحبه إزاي والباب الرئيسي لقصر الحب الباب اللي هو أنت هتخش القصر ده من بوابة واحدة البوابة مقفولة وتقول انا عاوز انا عاوز احب ان انا ادخل مش هتدخل الا من الباب ده فلو عاوز تعيش العمق ده انوي من دلوقتي بقى انك تخرج زي الاخت اللي دخلت دي مدخل ايه نحسبه ان شاء الله والله حسيبها مدخل صدق لان المعنى ده غالي جدا وغالبا المعنى ده هتلاقيه كل يوم هيزيد عندك حاجة انك تستحي انك تدخل بيته وانا ايدي فاضيه ممكن تدخل بيته ومعاك واحد يهدي الله بك رجل خير لك تقول له تعالى صلي فانك عشان كده الشباب اللي قاعدين في المسجد هتعرف وانت خارج مخرج صدق بحاجتين او يعني دي روشتة الحاجة الاولى انك تاخد قرار حقيقي مع الحاجة اللي هتفرحك فليفرحوا اللي هو الوحي قول لا انا بعد اللي عشته ده لازم اخد قرار معاك ما تخرجش من رمضان الا وناهي المسألة دي نهي واضح ما تقولش ان شاء الله هحفظ لا مع مين الوسيلة ايه الحاجة التانية وانت خارج من المسجد قول له يا رب كل الجمال اللي انا خدته ده انا هسيب مسجدك انضف من بيتي عشان وانا خارج لا بيتك ده يظل كده يبرق فانك تحافظ على مكانك وتحافظ على الناس اللي جايه بيت ربنا عشان النساء ولا الشباب اللي قاعدين يتكلموا دول لا قارن نفسك بقى وبين الايه الشعور اللي انا قلته من شويه اللي انا استحي ادخل بيته فاضي استحي انك تدخل بيته تشوش على ايه على اللي جاي يسمع كلام اللي جاي يدعوه اللي جاي يستغفر فاسال الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يختم بخير ويرزقني وإياكم حسن الختام أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم